السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم اجعل اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد احنا النهاردة مع درس جديد من الدروس المتعلقة بخطوات الشيطان وازاي نتعامل معاها وانا درس النهاردة بالنسبة لي من اهم الدروس من اهم دروس سلسلة يعني ليه لان ده سلاح من اقوى الاسلحة اللي الشيطان دايما بيلعب بيها مش بيلعب بيها على العاصي بس وعلى الطائع كمان سلاح النهاردة اللي بيستخدمه الشيطان ضدنا هو سلاح اليأس سلاح, سلاح الإحباط سلاح القنوط السلاح اللي دايما الشيطان فعلا بيعجزنا بيه ما بنبقاش قادرين ناخد خطوة ربنا سبحانه وتعالى السلاح اللي بيوصلنا لحالة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله شوفوا عايز كلامي النهاردة يكون مركز قوي و ما عنديش مشكلة ان احنا ممكن ناخد درس كمان الدرس جاي كمان يبقى حوالين اليأس ولكن انا اهم حاجة عندي ان انا اعرف ازاي اتعامل مع اليأس آه كم من واحد منا ولا اولكم آه وقع في ذنب وتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى رجع وقع في نفس الذنب وتاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى ورجع وقع في نفس الذنب وهنا أصيب بإحباط ويأس وقنوط غير طبيعي أدى في نهاية الأمر أنه انتكس تماما وبعد عن طريق ربنا وكان السبب الأساسي من ورا ده هو اليأس اللي لعب بيه الشيطان على صاحبنا ده كم من واحد منا في طاعة من الطاعات نفسه يداوم عليها ويداوم ويقع ويداوم ويقع ويداوم ويقع لحد ما خلاص يأس فساب الطاعة مطلقا كم من واحد منا حاول في يوم من الأيام أنه يزكي نفسه ويصلح من حاله ويبعد عن خلق معين وكعادة أي إنسان يتمسك بالخلق ده شوية ويقع فيسيبه شوية ويتمسك بيه شوية ويقع فيفقد الأمل في إصلاح هذه النفس كم من داعية إلى الله حاول يتكلم مع ناس كتير وينصحهم ويذكرهم بالله ولما للأسف ما وجدش نتيجة لهذا الإصلاح يأس فترك الدعوة إلى الله كم من حد كان واقع في بلاء وفضل يدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي وبعد ما قعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي الإجابة اتأخرت شوية فيأس وترك الدعاء كم من إنسان تعرض لظلم بين من ظالم معين وفضل يتعرض للظلم وهو شايف بعينيه ان هو كل يوم بيزداد ألم بسبب هذا الظلم والظالم بيزداد رفعة فيأس وقنط كم من إنسان مبتلى بمرض معين ويأس من العلاج أو يأس بسبب شدة المرض والعلاج ما بيجيبش نتيجة فيأس فشك في الله سبحانه وتعالى كم من مصلح في طريق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى شايف أوضاع الأمة وبعد الأمة عن ربنا سبحانه وتعالى وبعد كتير من الأمة عن الطاعة وعن العبادة فشاف الوضع بهذه الصورة فيأس من الإصلاح يأس من التغيير يأس أن الأمة تتغير فترك طريق الإصلاح فترك طريق الإصلاح هي دي اللعبة اللي الشيطان بيحاول دايما يلعبها معانا أنه يحاول دايما يوصلنا لليأس ليه بقى تعالوا مع بعض أولا نشوف اولا ايه المجالات اللي الشيطان هيلعب معانا عليها في مسألة اليأس وليه الشيطان حريص قوي على ان احنا دايما يصيبنا يأس واحباط وقنوط وازاي نعالج اليأس ده ثلاث عناصر مهمة جدا ويا ريت نركز شوية مع بعض العنصر الاول ايه الانواع اللي الشيطان هيلعب معانا على اليأس من خلالها اول حاجة الذنب اول لعبة بيلعبها الشيطان مع المذنب بعد الذنب انه انه يأسك انت مفيش منك رجا اللي زيك ما يتوبش اللي زيك اصلا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه دي رسالة الشيطان دايما بيوجهها لينا وبخاصة في لحظات ضعفنا لما وقعنا في ذنب من الذنوب لا يمكن ابدا هيفتح ليك باب توبة ولكن هيحاول دايما بقدر المستطاع ان يقول لك الباب باب التوبة مفتوح بس مش للي زيك انت ياما تجرأت على الله انت ياما اذنبت ازاي ربنا يتوب عليك انت اللي زيك جهنم وبئس المصير ليه ليه الشيطان هيلعب على اليأس مع الذنب لان الانسان منا بمجرد ما يكون عنده ذنوب وييأس بسببها حاجة من اتنين انه ما يفكرش ابدا ازاي يرجع لربنا سبحانه وتعالى لان اليأس خلاص سيطر على دماغه الحاجة التانية انه يتمادى في الذنب واقوى دليل على كده قاتل المائة نفس لما قتل التسعة وتسعين نفس وكان نفسه يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى وراح للعابد وقال له وانا ليا توبة قال له وانت اللي زيك اصلا له توبة فيأس فلما يأس عمل ايه عاد للذنب فقتل العابد فتم به المئة هي دي مشكلة اليأس الشيطان من همته العالية بيخلينا دايما ان بعد الذنب ما بيقفش يعني احنا بعد ما وقعنا في الذنب الشيطان ما يقولش خلاص انا كانت غايتي ان انا اوصله للذنب ده وخلاص لا لا لا ده الشيطان عايز يوصلك لسلسلة اخرى من الذنوب لسلسلة اخرى من المعاصي من خلال اليأس يعني صاحبنا قاتل المئة نفس ده بعد ما قتل 99 لما اصيب باليأس من كلمة العبد وانت اللي زيك اصلا ربنا يتوب عليه كانت النتيجة ان القاتل ده عمل ايه يأس اصيب بيأس اليأس زاد عليه تملك منه خلاص مش عارف يفكر طب اتوب ازاي طب ارجع ازاي فكانت النتيجة اليأس وصله انه يرجع للذنب تاني باختصار خالص بلغتنا الدرجة اللي عند المصريين كتير من الشباب بعد ما بيذنب مرة واثنين وثلاثة ويعجز انه يتوب ويعجز انه يرجع الى الله بسبب اليأس بيقول ما خلاص ما هي بايظة بايظة اكمل بقى في طريق اليأس اكمل عفوا في طريق المعصية وفي طريق الذنب علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بيسألوا النعمان بن بشير هو يعني إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يلقي بنفسه في ساحة العد في ساحة القتال بين يدي العدو قال لهم لا ولكن اليأس أن يذنب العبد أن يذنب العبد ثم ييأس فيقول والله لا يغفر الله لي هو ده اليأس اللي الشيطان بيلعب معانا عليه اليأس اللي يخلينا يعني زي ما بعض العلماء بيقولوا هذا اليأس الذي يلعب عليه الشيطان ليعزز فينا الفشل هذا اليأس الذي لا يقدم لنا حلا بعد الوقوع في الذنب هذا اليأس الذي يعني يجعل التفكير غير منطقي ايوه احنا لما بنصاب بيأس احنا ما عندناش تفكير منطقي ما بنعرفش نفكر اصلا احنا مصابين بيأس واحد مبتلى بفتنة الافلام الاباحية مرة والتانية والتالتة والرابعة هو يائس تماما هو مش عارف يعمل ايه الشيطان ليه لعب على جانب اليأس بعد بعد الذنب مباشرة لعب على اليأس علشان هو يقول خلاص هو ما عادش فيه سبيل للرجوع الى الله خلاص نكمل بقى فيفضل مكمل في باب المعصية يفضل يكمل في باب الذنب يفضل مكمل في هذا الطريق ما هو خلاص وصل لمرحلة اليأس التفكير اصبح فيه شلل بسبب اليأس فما عادش قادر يفكر اتوب من الذنب ازاي علشان كده لما جاء رجل الى علي بن ابي طالب بيسأله يعني الرجل منا يذنب يعمل ايه قال له يتوب قال ثم يعود قال يتوب قال ثم يعود قال يتوب فقال هذا الرجل بلسان حالنا كلنا ذنوب كتيرة ويأسين ان احنا نبعد عنها فقال له يا امير المؤمنين الى متى لحد امتى اذنب واتوب اذنب واتوب قال حتى يكون الشيطان هو المحزون حتى يكون الشيطان هو المحسور لحد ما احنا نيأس الشيطان اللاعب اللي بيلعب ملاكمة اللاعب اللي بيلعب ملاكمة عارف ان هو عنده 11 جولة مش معنى ان انا اتغلبت اول جولة ان المباراة خلصت لا انا عندي جولات اخرى ولكن الشيطان من البداية بيحاول يوصل الانسان لمرحلة اليأس علشان التفكير المنطقي ينعدم البحث عن حلول ينعدم علشان كده تلاقوا الجيوش عندها سلاح من ضمن الاسلحه بتاعتها اسمه سلاح الشؤون المعنويه سلاح الشؤون المعنويه اهم وظيفه له ازاي يشيل الياس والاحباط من نفوس العساكر من نفوس الجنود الياس ده اللي لما بيسيطر على الانسان يجعل الانسان يعني دميه يسهل على الشيطان انه يتلاعب بيها فاكرين يوم غزوه احد لما صرخ الشيطان في ارض معركه احد مات محمد لما قال مات محمد لما نزل اليأس في قلوب الصحابة في الوقت ده ايه اللي حصل تركوا السلاح وقعدوا ليه نزل اليأس في هذا الوقت الى قلوب اصحاب النبي رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم اجمعين هو ده دور الشيطان دايما دور الشيطان دايما هو دور ال ال ال الشخصية اللي تنقلنا من الذنب الى اليأس علشان كده كان النبي دايما بيعالج الحتة دي عند الصحابي اللي ممكن يكون عنده ذنب متكرر يأتي رجل كما عند الحاكم بإسناد صحيح يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال يستغفر الله قال فإن تاب قال يتاب عليه ويغفر له قال فإن عاد قال يكتب عليه قال فإن تاب قال يتاب عليه ويغفر له فقيل إلى متى يا رسول الله قال إن الله لا يمل حتى تملوا مفيش مجال لليأس مع ربنا سبحانه وتعالى فأول ميدان الشيطان دايما بيلعب بيه ميدان اليأس في مسألة الذنوب في مسألة التوبة في مسألة الرجوع إلى الله وهنتكلم في العلاج بتوسع قوي ازاي نعالج مسألة اليأس اللي الشيطان بيقذفه في قلوبنا في مرحلة الذنب في مرحلة الذنب وهنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لينا الباب قوي مهما كان الذنب ومهما تكرر الذنب ازاي الباب مفتوح بس تعالى انت واقبل تعالى أنت وأقبل فالله سبحانه وتعالى شوف إزاي بيزيل اليأس من قلب كل إنسان عنده ذنوب كتير أصابته باليأس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لو ذنوبك دي كعدد كل ذنب كقد الحصاة قد الرملاية الرمال دي اتكونت فوق بعضها من كترتها وصلت لعنان السماء أي إلى السحاب اللي في السماء ثم استغفرتني كلمة واحدة بس غفرت لك ما كان منك ولا أبالي هنعرف إزاي ربنا فتح الباب بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وده هنعرفه في الدرس الجاي بالتفصيل أكتر وأكتر يبقى الميدان الأول من أهم الميادين اللي بيلعب دايما الشيطان فيها على اليأس هي قضية قضية الذنوب الأمر الثاني هي قضية الإصلاح اليأس من الإصلاح إن أنا يأست من إصلاح الناس اللي حواليا يأست من إصلاح أنا مثالها مثلا بنت من بناتنا عمالة تتكلم مع أهلها عن ربنا وإزاي لازم أختها تحافظ على الصلاة والدتها تحافظ على الصلاة وعمالة تشتغل على والدتها وإخواتها البنات مش قادرة فعلا فتيجي في بعض الأوقات تيأس خلاص أنا ما عادش أتكلم معاهم هم أصلا ما يستحقوش أصلا ربنا سبحانه وتعالى ذم لينا فرقة في القرآن الفرقة دي يأست من الإصلاح يأست تماما من الإصلاح إيه وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أو أليما الفرقة دي الفرقة دي فريق من أهل العلم بيقول إن الفرقة دي جربت الإصلاح مع أصحاب السبت الناس اللي اعتدوا على أمر الله سبحانه وتعالى الفرقة دي جربت الإصلاح كتير اتكلمت مرة واثنين وثلاثة واربعة فكانت النتيجة دخل في قلبها اليأس دخل في قلبها اليأس من الإصلاح فلما دخل في قلبها اليأس من الإصلاح كانت النتيجة مش سكتت لا لا لا ده بتقول للناس يا جماعة ما تتعبوش نفسكم الناس دي ضايعة ضايعة الناس دي ربنا هينزل عليها العذاب هينزل عليها عذاب لا لا ما ينفعش أبدا الإنسان منا ييأس من الإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس ويعلم الناس لآخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فتح قصور الشام ولا فتح كنوز كسرى ولا فتح البلاد النبي ما شافش ده في حياته الممالك العظيمة دي النبي ما شافش الفتح يصل إليها ولكن النبي كان يعلم ان الاصلاح ده بيجي بدرجات وكل درجة كل درجة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح فيها على حد ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بفتح قسطنطينية واخبرنا بفتح الهند واخبرنا بفتح البلاد النبي ما شافش ده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ادى ما عليه ادى ما عليه لم يصب باليأس والإحباط ضرب صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يدخل في قلبي يأس وإحباط النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا عنه ساحر ومجنون وكاهن وشاعر وسحور ومع ذلك ما دخل في قلبي يأس ولا إحباط هي دي طبيعة المصلح دايما ضربوا عليه الحصار في مكة ثلاث سنوات ومع ذلك لم يدخل في قلبي يأس ولا إحباط عذبوه هو وأصحابه وقتلوا من أصحاب الكثير ومع ذلك لم يدخل في قلبي يأس ولا إصلاح في لم يدخل في قلبي يأس ولا إحباط هاجموا دعوته هاجموا دعوته وطعنوا في في الكتاب الذي أنزل عليه وما دخل في قلبه يأس ولا إحباط سلطوا عليه السفهاء والمجانين فضربوه بالحجارة وسبوه بأقبح ما يعلم ومع ذلك لم يدخل في قلبه يأس ولا إحباط وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم دوره الإصلاحي طب أنا مش شايف أثر الإصلاح ده انت ممكن تشوف اثر الاصلاح ده ولو بعد حين ومش لازم انت تشوفه ممكن غيرك يشوفه ولكن ادي ما عليك اوعي في يوم من الايام تيأسي ان انت ما قدرتيش تخلي والدتك تصلي او تيأسي ان انت ما قدرتيش تخلي او تقنعي اختك بالحجاب اوعى في يوم من الايام تيأس ان انت عمال تشتغل في المسجد بتاعك وتدعو الى الله وتدي دروس وتذاكر وتحضر ولسه مش شايف نتيجة اغرس واشتغل وقدم مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال وكن على يقين ان كل بذرة انت بترميها في الأرض الله سبحانه وتعالى يتولى إصلاحها وهو اللي هيتولى ان البذرة دي تكون شجرة كبيرة بعد ذلك انت ممكن تشوف او ما تشوفش الله أعلم ولكن أدي ما عليك ودي المسألة التانية او الإطار التاني اللي الشيطان دايما بيحاول يصيبنا فيه باليأس ثلاثة ما يتعلق اليأس المتعلق بقى بالطاعة في كتير من الأوقات بيبقى الواحد مثلا عايز يصلي ويداوم على الصلاة ويحافظ عليها آه وده مستوى من الناس يعني ده مستوى من الناس هو آه يعني أعلى أفق عنده انه يحافظ على الصلاة سواء بقى في البيت او في المسجد ده افق عالي عنده قوي اعلى حاجة عنده وده مستوى ناس بتحب ربنا وعايزة تقرب من ربنا سبحانه وتعالى فتيجي مثلا مرة بسبب الشغل مرة بسبب ازدحام الطريق وهو في العربية ومش لاقي مكان يصلي فيه فتقع منه الصلاة في الثانية في الثالثة مرة في الثانية في الثالثة يوم في الثاني في الثالث فيبدأ يقعد يحاسب نفسه كده ما انا حاولت كتير ان انا اصلي حاولت كتير ان انا اجتهد في الطاعة حاولت كتير ان انا ابقى انسان كويس بس انا مش قادر فيبدأ الشيطان يلعب هنا على حتة اليأس ايوه لان الصلاه دلوقتي في وقتها شيء شبه مستحيل انت شايف الدنيا وقد ايه الدنيا بقت سريعه وقد ايه حركه الحياه بقت سريعه صعب جدا دلوقتي اصلا ان انت تعمل كده فييأس فيبقى سهل عليه جدا انه يسيب الصلاه وبعد ما كانت الافاق بتاعته ان احنا نحافظ على الصلاه هو يأس من ذلك اصلا هو يأس من ذلك اصلا يعمل عمل خير هو بيعمل عمل خير يروح لفقير وظاهر قدام فقير ويديله فلوس ويديله كذا ويتبين بعد كده ان الفقير ده مش فقير وانه مش محتاج وانه عنده حاجات كتير قوي وفلوس كتير قوي ويتكرر الموقف ده معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وهنا يبدأ ييأس من العمل الخير ييأس من العمل الخير فيترك عمل الخير ودي كلمة محمد بن سيرين رحمة الله عليه إياك أن تيأس فتقنط فتترك العمل اوعى تيأس واوعى تقنط وما عندناش مشكلة حتى لو النهاردة فاتت منك صلاة اول ما ينتهي العذر قوم صليها بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الخندق اتشغل عن صلاة المغرب وقال شغلونا عن اتشغل عن صلاة العصر وقال شغلونا عن صلاة الوسطى وصلاة العصر اول ما انتهى العذر قام النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لبلال انت تصحينا للفجر والنبي في سفر نام بلال ونام النبي ونام الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص فاتتنا الصلاة قوموا اتحركوا عن المكان اللي الشيطان سيطر عليكم فيه حضراكم فيه الشيطان وانطلقوا الى مكان ابعد شوية وتوضى النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلال فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نيأس مش عايزين نيأس ابدا واحد نفسه يصلي قيام الليل ويداوم على قيام الليل ويضيع منه قيام الليل الليلة والتانية والتالتة فييأس خلاص حاول دايما توجد لنفسك العلاج انا مش قادر انا دايما بقول الصلاه في الثلث الاخير افضل عشان آه، الوقت التنزل الالهي ووقت اجابه الدعاء ووقت الاستغفار بالاصحاب ده افضل وقت خلاص انت مش قادر تقوم في الوقت ده قبل صلاه العشاء صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى اللي انت كنت تصليه من- صليه دلوقتي واحد كان بيحفظ قرآن وكان نفسه يخلص القرآن وعامل لنفسه خطة ان انا اخلص القرآن في سنة و- وللأسف الخطة كلها انهارت وما قدرش يحفظ من القرآن الا قليل خلاص ايه المشكلة بدل ما كان في سنة انا انا هكون في سنتين وهكمل اجزاء بسيطة الشيطان يجي يلعب هنا انت خلاص كبرت وانت خلاص ما عادش عندك تركيز وانت كمان مش قادر تحفظ فيجي الشيطان يلعب على اليأس ليه علشان الشيطان امنيته الوحيدة ان انت تبطل تبطل حفظ القرآن فهيحاول يلعب معاك على اساليب كتيره جدا ولكن اهمها واولها الياس هيخليك في اول مره تيجي تحفظ الامر صعب عليه جدا ايوه ما هو صعب عليك لان عضله الحفظ اللي موجوده في دماغك مش متعوده على الحفظ ولكن ابدا ثلاث سطور بثلاث سطور ثلاث سطور بثلاث سطور ما تبصش دلوقتي انا هخلص في قد ايه انا اهم حاجه كل يوم هحفظ قدر معين من القران انا اذكر ليكم يعني قصة والد من ابائنا الكرام آه، بلغ 60 وانتوا عارفين 60 بقى خلاص الذاكرة والحفظ بقى ضعيف جدا وكل شوية يبدأ ويقف يبدأ ويقف ويشتغل مع مجموعة ويقف مش قادر يح- يحفظ فلما جالي المسجد قلت له بص خلاص احنا م- سيبك من اللي فات احنا نحفظ ثلاث سطور بس كل يوم ثلاث سطور بس ثلاث سطور بثلاث سطور ثلاث سطور بثلاث سطور بدات ذاكره الحفظ تزداد عنده بدات تتنشط عنده الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى الثلاث سطور بعد فتره بقوا سته والسته بقوا صفحه وصفحه بقوا صفحتين وبفضل الله عز وجل ختم القران اوعى تيأس في يوم من الايام لان انت مش قادر تحفظ القران اوعى في يوم من الايام تلتحق بحلقه تعليم قران فتلاقيهم عمالين يقولوا اخفاء وهنا غنه وهنا مد متصل وهنا مد لازم ومد هنا عرض للسكون فتلاقي نفسك آه، لا آه، ده آه، انا انا هتكلم مع الناس دي ايه اصلا فتلاقي الشيطان يلعب هنا بقى على حته بقى الياس انا أست... انا انا لا يمكن في يوم من الايام هبقى بالمستوى ده لا انت هتبقى بالمستوى ده واحسن وافتكر ان كل اللي قاعدين بالمستويات العاليه دي كانوا في يوم من الايام زيك بس هم داوموا واستمروا وشالوا اليأس من قلوبهم وكملوا وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم كتير جدا ودلوقتي مش هقول لك بيحفظوا القرآن بالتجويد لا دول بيعلموا القرآن بالتجويد ولكن يوم ما داسوا على اليأس وكملوا فمن الميادين الكبيرة قوي اللي بيلعب عليها الشيطان في مرحلة اليأس هي ميدان الطاعة انه علشان يوصلك في يوم من الايام انك ما تعملش الطاعة دي لانه عارف كويس جدا ان الطاعة دي آه، آه، ايمانك بها يعلو فما عادش هيقدر يسيطر عليك عارف ان الطاعة دي هتكون النتيجة ان النور في القلب هيزيد فتمكنه من القلب هيبقى ضعيف عارف ان الطاعة والعبادة والعبودية دي كل ما انت هتزود منها هو سلطان وعليك هيضعف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فهو بيحاول بقام الصح انه يأسك من ده فمهما حاولت ان انت تحفظي القرآن مهما حاولت ان انت تلتزمي بطاعة معينة خلاص قومي وكملي وارتقي يوم ورا التاني وشيل اليأس وحط اليأس تحت رجليك من الميادين الخطيرة جدا اللي الشيطان دايما بيلعب عليها في ميدان اليأس هو اليأس من إجابة الدعاء احنا انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يعطيني شيء معين فارفع يدي وافضل ادعو الله ادعو الله ادعو الله وانا اظن وده طبعا هنعرفه ان ده من اسباب الياس الجهل بقوانين ربنا في الكون فتكون النتيجة ان انا اصاب بيأس واحباط لان انا دعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما استجابليش فابطل دعاء ده ده غلط غلط كبير جدا والشيطان يجي كل شويه بقى يكلمك كده يقول لك ما انت ياما دعيت اتاخر الزواج عندها شويه اتاخر الزواج عندها شويه فهي كل شويه تدعي تدعي تدعي يا رب زوج صالح يا رب زوج صالح يا رب زوج صالح والزوج الزواج اتاخر شويه فتيأس وتقنط خلاص ما انا ما أنا ياما دعيت فتيأس فتبطل دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره ربنا بيتعجب من العبد اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وبدل ما هو بيدعي قلبه يتملى رجاء ويتملى تفاؤل ويتملى احسان ظن بالله ربنا بيتعجب من قلب انسان منا يصاب بالقنوط فلا يدعو الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره قرب غيره يعني خلاص التغيير ربنا هيبعته لك اهو انا مريض وعمال ادعي ربنا كتير وبعد كده يأست من الدعاء فبطلت دعاء ربنا كان خلاص خلاص هيغير ليك اهو انت يأست نزلت ايديك من الدعاء ما عادش فيه تغيير قعدت تدعي كتير جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي ليكي ابنك اللي تعبك جدا تدعي تدعي تدعي تدعي وفي لحظه من اللحظات تصاب بيأس ما هو الولد زي ما هو فتبطلي دعاء فالنبي بيقول لنا ان ربنا بيعجب من الانسان ان ربنا هيغير له ادعي بقى دعوه واحده لعل الدعوه دي اللي جاي بعدها التغيير فييأس ويقنط الانسان ويترك الدعاء ويترك الدعاء إيه إيه سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد يوسف بقاله 40 سنة ما شافش ابنه ومع ذلك ما يأس وما قنط يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من, من, من روح الله ما تيأسوش ما تقنطوش بقاله 40 سنة بيدعو لحد ما فقد دعوة من هذه الدعوات وقت الإجابة فالتقى بيوسف عليه الصلاة والسلام فاوعى تيأس اوعى تقنط اوعى تقنط في باب الدعاء لا داوم وقدم الطرق على الباب وقول له يا رب وما تيأسش ابدا واوعى في يوم من الايام تنزل ايدك وانت يائس او قارص لا خليك دايما رافع ايديك وانت مليان امل ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيكرمك كتير جدا جدا جدا من الميادين اللي الشيطان بيلعب عليها جدا آه، في ميادين آه، آه، اليأس هو الاصلاح الدنيوي الاصلاح الدنيوي آه، آه، تعالوا اضرب ليكم مثال آه، آه، مدرس مثلا المدرس ده المدرس ده عايز مثلا او شيخ داعيه الى الله عز وجل عايز يعمل دوره ويحضر فيها طلبه ويستفيدوا من العلم اللي عنده فيجي الشيطان يقول له ايه اصل بص الدوره دي هتفشل هتفشل آه، ليه محدش هيحضر واللي هيحضر كام واحد يعني هيذاكر وهيلتزم لاخر الدوره وكام واحد هيكون حريص على الدوره دي زي ما انت حريص عليها ويفضل الشيطان يلعب على اليأس ده لحد ما هو فعلا هو لا عمل الدورة ولا عمل أي حاجة يجي الشيطان في بعض الأوقات يشتغل معانا على الحاجات اللي زي كده طب طور من نفسك طور من مهاراتك خد كورسات في مجال شغلك ورقي نفسك و- و- و- و- وخليك كل يوم تعلى درجة في ميدان الدنيا لا لا لا يجي الشيطان ويفضل يأسك هو أصلا الدنيا واقعة والاقتصاد واقع وظروف البلد انت شايف عاملة ازاي فحتى في مجال الدنيا عشان كده أنا قلت لكم اوعوا تظنوا ان علاقة الشيطان بينا انه عايز يبعدنا عن ربنا وب- وبس لا لا الشيطان عايز يوصلنا لمرحلة من المراحل اللي ان احنا نخسر الدنيا ونخسر الاخرة لا ناخد دنيا وناخد اخره فخدوا بالكم من قصة اليأس من قصة الإحباط من الميادين اللي الشيطان بيلعب عليها قوي عليها قوي هو ميدان التمكين للأمة ونصرة الأمة وإن الأمة ترجع تاني تقود الأمم التمكين لدين ربنا سبحانه وتعالى في الأرض ففي بعض الأوقات وأنت عمال تقلب كده على الفيس تشوف المظالم للمسلمين في بورما والمظالم المسلمين في الصين والمظالم المسلمين مش عارف فين والمظالم المسلمين فين وايه اللي بيحصل في بلاد الحرمين من معاصي وايه اللي بيحصل مش عارف في بلاد المسلمين من بعد عن ربنا ومش عارف مين عمل ايه وشوف فتحس ان ان الاسلام لن تقوم له قائمه ولن يعود للاسلام مكانته اللي كانت موجوده قبل كده تيأس وتقنط فكل سبيل انك تصلح بيه عشان ربنا يغير من شأن الأمة انت خلاص انت يائس انت خلاص مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل النبي يقول لنا كده النبي يقول لنا ان مع قيام الساعة هتقوم للإسلام قائمة وتعود خلافة على منهاج النبوة النبي قال لنا اوعى تيأس النبي قال لنا اوعى تيأس من شأن الأمة أو من حال الأمة لا والله ليمكنن الله لهذا الدين ليمكنن الله عز وجل لهذا الدين هو ده اللي احنا عايزين نفهمه وده اللي احنا عايزين نعرفه وده اللي احنا عايزين فعلا يبقى مسيطر علينا وعلى عقولنا وعلى أذهاننا لا يا اخوانا اليأس ده الشيطان عايز يعزز بيه فشلنا اليأس ده الشيطان عايز يعزز بيه أننا لا نقدم حلا للأخطاء اللي وقعنا فيها أو للمشاكل اللي احنا فيها الشيطان عايز يمنعنا من التجربة اللي تساعدنا على القيام مرة ثانية من الميادين اللي اليأس اللي الشيطان بيلعب عليها قوي داخل ميدان اليأس اليأس عند البلاء لما البلاء يزداد علينا شويه لما المحنة تزداد علينا شوية لما وجع الألم بيزيد علينا بيبدأ هنا اليأس يدخل في قلوبنا المرض بقاله فترة طويلة ولسه ما فيش علاج عمالين نلف على المستشفيات وما فيش علاج فيدخل اليأس في قلوبنا ميدان البلاء سيدنا عمار بن ياسر راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بلاء شديد في مكة يقول له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لا يتمن الله عز وجل هذا الأمر أمر الدين هيتم اوعى تخاف اوعى تقلق وربنا سبحانه وتعالى نصل هذا الدين ولكنكم تستعجلون سيدنا زكريا فترة طويلة إلى أن انحنى الظهر ولم يرزق بالولد وربنا يعلمنا انه هيرزقه بالولد سيدنا يوسف فضل بعيد عن والده فترة طويلة وربنا سبحانه وتعالى جمع الشمل مرة تانية كل المواقف دي سيدنا ايوب قعد في البلاء 17 سنة وبعد كده رفع البلاء سيدنا يونس كان داخل الحوت وداخل الظلمات اللي احاطت بيه من كل مكان ورفعت الظلمات ورجع سيدنا يونس الى قومه وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين كل حاجة اتغيرت اللي ينظر لقصص القرآن يعلم يقينا أن البلاء لا يدوم بل البلاء هو فترة وسرعان ما يزول اتعلمنا من القرآن أن البلاء ما بيجيش مع يأس ولكن البلاء هو عبارة عن سحابة صيف سرعان ما تنقشع البلاء هو عبارة عن السحابة اللي غطت نور القمر ولكن السحابة دي هتمشي وهتسير وهيعود للقمر نوره مرة تانية دي كانت الميادين اللي الشيطان هيلعب من خلالها على مسألة اليأس مع الإنسان طب إزاي نعالج وقبل ما نقول إزاي نعالج طب هو ليه الشيطان بيلعب على اليأس ده ناخده إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك